وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله نرحب بكم في عيادة الرحمة في البداية نحب نهنئ الدكتور أنور على المولودة السعيدة وهو ده اللي منعه الحقيقة أنه يبقى يعني معانا في البرنامج فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قرة عين له ولزوجته موضوعنا النهاردة إن شاء الله هيبقى عن عيوب الإبصار الحقيقة عيوب الإبصار دي كلمة لعلها فضفاضة شوية بتدي الانطباع أن النظر ضعيف ولكن عشان المستمعين والمشاهدين بتوعنا يبقوا على علم بان هناك اسباب مختلفه احنا عاوزين نقسمهم لقسمين كبار اول قسم هو خاص بسيستم العدسات او مجموعه العدسات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في العين عشان تكثف الصوره على الشبكيه حينما يكون هناك يعني عدم قدرة من هذا هذه هذا المجمع من العدسات على تكثيف الصورة بصورة جيدة على شبكية العين يحدث ما نسميه عيب الإبصار الخاص بانكسار العين وده بيشكل جزء كبير جدا من العيوب الابصار اللي احنا بنصادفها في جزء اخر الحقيقه هيمتد بينا الحوار ان شاء الله في حلقات جايه عليه ده بيختص بالعتمات او الانزفه او مشاكل الشبكيه او كابل العين اللي هو العصب البصري وده ان شاء الله هيبقى ليه برامج اخرى فاحنا موضوعنا النهارده ان شاء الله عيوب الابصار المختصه به المختص بها انكسار العين الحقيقه احنا معانا يعني مجموعه صور يعني هنبدا نستعرض كده فيها ونشوف اول عيب من عيوب الابصار ونبدا نتكلم عن كيفيه حدوثه والحلول المقترحه والحقيقه مش هيفوتنا ان احنا ننبه على المشاهدين الكرام وبالذات الامهات ازاي نتعامل في صوره مبكره مع عيوب الابصار لو نستأذن المخرج انه يدينا صورة اول صورة احنا الحقيقة بيدينا شكل للعين نفسها وتشريحها زي ما اتكلمنا في أشعة احنا شايفينها داخله العين ولكنها بتتكثف قدام الشبكية وده ما نسميه قصر نظر قصر النظر ده بيحدث نتيجة لأن حجم العين كبير طب حجم العين كبير ليه؟ ده بيكون له صفات وراثيه وبنسبه كبيره جدا من العيوب الابصار الخاصه بقصر النظر بيكون سببها ان حجم العين اكبر شويه وده بيحدد بجينات الوراثه ولذلك عامل الوراثه فيه عامل كبير ولذلك لما يكون حد عنده عيوب من عيوب الابصار صحيح مش بالضروره ان ابنه يبقى كده انما يجوز ان يحصل ان يجي له قصر نظر زي الوالد والوالده طيب احنا دلوقتي عيوب الابصار دي اللي قلنا اولها قصر النظر طب نتعامل معاها ازاي الحقيقه الام مهم جدا انها تبقى واعيه لما تشوف الولد او البنت بتقرب جدا من التلفزيون الحقيقه اللي بيلفت نظر الاهل لا لابد يا ابني او يا بنتي تبعدي عن التلفزيون ليه عشان نظرك ما يضعفش بسبب التلفزيون الحقيقه المعلومه دي برغم انها معلومه مش صحيحه علميا انما الحقيقه بتفيد في التعامل مع الموضوع ده الطفل او الطفله لما بيكونش قادر مجمع العدسات بتاعته زي ما شفنا في الصوره السابقه يحط الصوره بوضوح على شبكيه العين بيضطر يقرب عشان يساعد عدسات العين انها تجيب الصوره على شبكيه العين ولذلك يكون التلفزيون او الكمبيوتر او الحاجه اللي احنا بنقرب منها دي اداه لاكتشاف مش للاصابه بقصر النظر وفي في المحصله في الاخر الام لما بتكون واعيه بالذات بخص الام لان الام هي اكتر بتقعد مع الطفل في البيت وبتتعامل معاه وكده فمهم جدا انها تلاحظ الموضوع ده حاجه بعيده بتشاور له من بعيد بتكلمه من بعيد حد جاي وما تعرفش عليه من بعيد كل الحاجات دي مؤشر لابد ان الام لما تشعر بيها تبدا تتوجه للطبيب المختص وتقول له والله انا عاوزه اشوف يعني عاوزه استكشف اذا كان الولد عنده عيب من عيوب الابصار او البنت ولا ما عندهمش يعني الموضوع ده الحقيقه بيفرق كتير جدا ليه بيفرق كتير جدا لان احنا في الاطفالنا بالذات قبل دخول المدارس اي اي طفل عشان يتجمع عنده معارف لازم ابواب وشبابيك يخش منها المعارف دي من اهم الابواب والشبابيك هو الابصار اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه لنا النظر لما يكون سليم وصحيح متابعه الولد للبيئه حواليه واهم حاجه في البيئه في العمليه التعليميه المسائل الوسائل التعليميه اللي, بت... اللي بياخدها من كلام مقروء او كلام او, أو صور او حتى حركه المدرس او المدرسه و... و... وتتبع تعبيرات وشه و... وال... والمعاني اللي عاوز يوصلها الحقيقه لما يبقى الشباك ده مقفول الكم المعرفة اللي بيخش الولد بيكون محدود ويجي يا إما كاتب كلام غلط يا إما راسم رسمة غلط يا إما بينقل من اللي جنبه ودي كلها مؤشرات الحقيقة يجب أن الأم والمدرسة في نفس الوقت احنا مش عاوزين نقول الأم بس برضه هنقول المدرسة هنا عليها دور إنها بتكتشف هذه الأمور وتبدأ تستشير أو تحث الأهل على أنهم يستشيروا الطبيب المختص طيب احنا قلنا أول حاجة قصر النظر طب في حاجة تانية اسمها طول النظر اه لو المخرج يجيب لنا الصورة اللي بعد كده بعد الصورة الأولانية هنلاقي إن الصورة مش بتتكثف قدام الشبكية زي المرة اللي فاتت لا ده حجم العين أصغر شوية أو قوة عدسات العين أضعف شوية وبالتالي بتتكثف الصورة في منطقة خلف الشبكية طب لما تكون الصورة متكثفة في منطقة خلف الشبكية برضه يحدث نفس الموضوع الرؤية ما تبقاش واضحة طيب هو في الأطفال موضوع طول النظر ده بيقدر يعوضوه شوية لأن في عضلة في العين بتحرك عدسة العين بصورة معينة تزود قوتها فتخلي الصورة تقرب من الشبكية بس ده مش بلا ثمن قد يكون ثمنه إن الولد أو البنت يشعر بصداع وحرقان في العين اثناء مثلا الفرجه على التلفزيون او ده في الحاجات البعيده الحاجات القريبه ما يعرفش يقرا كويس ما يعرفش يشوف الحاجات القريبه كويس ويحدث نفس اللي بيحدث في الحاجات البعيده ولذلك طول النظر صحيح ممكن يتغلب عليه جزئيا عن طريق عضله العين اللي بتزود قوه عدسه العين ولكنها في الاخر بتمن تاني حاجة إنها ممكن ما تقدرش تتغلب على كل طول النظر فيكون برضو مستوى الرؤية مستوى منخفض وبالتالي الطفل برضه يبقى عنده ضعف في التركيز وضعف في التحصيل وما إلى ذلك طيب هل دي الحاجة الوحيدة لطول النظر؟ لا الحقيقة الحقيقة طول النظر قد يكون له دور آخر في ما يسمى بالحول الناتج عن عيوب الإبصار مع طول النظر الشديد بيحدث ان في sys في مجمع او system عضلات في العين لما بيتحرك بيتحرك الحقيقه بنوع من التجانس او الهارموني فبيجي له نبضات عصبيه يعني متوازيه عضله العين اللي هي بتقوي عدسه العين مرتبطه بالعضلتين الداخليتين اللي بيخلوا العين تحدث حركه العين اللي احنا بنسميها حركه اللي هي للداخل اللي بنسميها ايه ونسميه حول انسي انسي يعني بتقرب العينتين من بعض وده الحقيقه يعني حاجه مشهوره جدا مجرد بس ما الطفل او الطفله يتعمل له نظاره يعني ينضبط الحول والنظر يتحسن ويكون الامر جيد جدا الحقيقه طيب ايه تاني من عيوب الابصار لو المخرج يورينا الصوره اللي بعد كده احنا ما يسمى بالاستجماتيزم الاستجماتيزم ده معناها آ يعني لا استجما يعني نقطة ازم يعني مرض مرض اللي ما بيتكثفش فيه الصورة في نقطة محددة على النقطة المطلوبة في الشبكية ولكن بيبقى عدة نقاط تشكل زي خط أو خط معوج شوية أو حاجة من هذا القبيل طيب هل ده حاجة أخطر من الباقيين أبدا لأن في حقيقة مفهوم لما بنقول للأم أو الأب الولد أو البنت عنده استجماتيزم بيبقى كأننا قلنا عنده يعني حاجة بتحتاج عملية خطيرة أو الأمر هو نفسه قصر النظر وطول النظر هو الاستجماتيزم بس هنا بيكون فرق أن تحدب القرنية أو عدسة العين غير منتظم بيكون في محور من المحاور أعلى من التاني ويحدث ما يسمى بالاستجماتيزم وده أمر برضه علاجه النضارة ويسبب ما يسببه طول وقصر النظر الحقيقة هو بس في مشكلة أنه ممكن الطفل يكون بيشوف كويس كما بس نوعا وحش وبيحدث عنده نوع من الاسترين او الجهد الجهد ده يخليه برضه عينه تحرقه وتدمع ويتخيل ان عنده حساسيه او عنده حاجه من هذا القبيل ولذلك مهم جدا ان احنا نعمل نوع من الفحص الاولي في سن مبكره لاطفالنا ونطمئن ان ما عندهمش اي عيب من عيوب الابصار. الحقيقه زي ما استعرضنا كده الامر بسيط وحله ان احنا نكشف وبعد ما نكشف اذا كان في نظاره نلبسها ونتعامل بهذا الشكل. طيب احنا عندنا الموضوع قد ياخذ ابعاد اخرى. احنا كل اللي بنشرحه ده ان العينتين تقريبا زي بعض او الفروق بينهم بسيطه. ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق لنا العينتين خلقهم منفصلين تماما كل واحده في كهف كل واحده ليها الكابل بتاعها ولكن بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الكابل ده يوصل لمركز ابصار مركز الابصار ده مهمته ان يجيب الصوره من العين دي والصوره من العين دي ويدمجهم في بعض فيعطي صوره واحده اعمق ثلاثيه الابعاد ادق ولكن المخ الحقيقه بيحب ان الصوره اللي جايه من اليمين واللي جايه من الشمال تكون تقريبا متماثله هو ما يحبهاش متماثله بالظبط انما يحبها تقريبا متماثله بيقبل نسبه لان هنا بتاخد من الزاويه دي وهنا بتاخد من الزاويه دي تدي ثلاثيه الابعاد وتدي العمق وتدي الرؤيه الجيده ويستطيع المخ انه يدمج الصورتين انما لو جه صوره مختلفه من العين اليمين عن العين الشمال الحقيقه بيحدث هنا الاشكاليه وده اللي احنا بنقلق منه ليه لان من يعني بيسبب اشكاليه للمخ انه بيجد صوره جايه من عين وصوره جايه من عين تانية بيتعامل معاها باحدى الطرق هو لا يقبل ابدا انه هيدمج صورتين مختلفتين في بعض فبيضطر انه يعمل ايه يا اما يعمل نوع من ال suppression او ال ال ال ال الاخماد لصوره جايه من عين ويحدث ما يسمى بالكسل بعد فتره لان كل الصوره ما تطلع المخ يرفضها ولذلك المخ بيهمل هذه العين ويسمى ويحدث ما يسمى بكسل العين الحقيقه عندنا صوره اللي بعد كده لو المخرج يجيبها لنا بتوضح ازاي نعالج عيوب الابصار على على شمال الشاشه طول النظر وعلى اليمين قصر النظر الصوره اللي بعد كده الحقيقه لو يجيبها لنا برضو بتوضح بقى المعنى اللي انا كنت بتكلم فيه لو لو ندقق النظر في الطفل ده هنلاقي ان عينه اليمين حجمها اكبر بالشمال بس ده مش حقيقي هو هو الحقيقي اللي حاصل ان العين اليمين عنده قصر نظر فيها بسيط اما العين الشمال لو دققنا شويه نلاقي العدسه سميكه فقصر نظر عالي فما فيحدث ما يسمى التباين او الانايزومتروبيا العين دي مختلفه عن العين دي طب ده يعني ده مشكل اه طبعا مشكل مشكل كتير لان حتى مع اهمال عيب الابصار لما يكون العينتين قريبين من بعض ما بيحدثش ده المخ بيجي له صورتين قريبين من بعض وبيمشي نفسه انما لما بتيجي صوره كويسه وصوره اقل جوده العين اللي هي اضعف ما بت... ما بتستجيبش طب ايه الاشكاليه الثانيه الاشكاليه الثانيه ان آآ آآ حجم الصوره زي ما شفنا في الصوره السابقه لو يجيبها لنا المخرج العين شكلها اصغر مش بس كده ده الصوره اللي هتنزل على الشبكيه في العين الشمال اصغر من الصوره اللي هتنزل في العين اليمين يعني لو انا شايف مثلا شخص قدامي هيبان في العين الشمال اصغر من العين اليمين يجي المخ يدمجه ما يعرفش برضه طب احنا نتغلب عن حاجه زي كده ازاي برضه اكتشافها مبكر والتعامل معاها بيبقى في وسائل اخرى احيانا نلجا للعدسات اللاصقه لان معامل التكبير والتصغير بتاعها لانها بتكون قريبه جدا من بؤره العين ولازقه على يعني القرنيه العين فبيكونش فيها معامل التكبير الزياده ده ف او التصغير الزياده ده في الحاله اللي احنا فيها فبيحدث قرب في في الصورتين ولذلك لابد اكتشاف الحاجات دي مبكر احنا الحقيقه حريصين جدا ان الامهات والاباء والمدرسين والمدرسات يكونوا على علم بهذه الامور وفي صورة مبسطة هو بس مجرد أنه بيقيس الإبصار أو بيلحظ الملحوظات اللي احنا ذكرناها لحضراتكم في أول الحلقة من أن الطفل مش قادر يشوف تلفزيون كويس فبيقرب أو بيقرب من الكمبيوتر أو أنه ما بيلاحظش مثلا حاجات بعيدة أو مع أخواته وهو بيلعب أو تعليمات والدته بتديها له بالإشارة أو يعني الحقيقة عايزة فطنة مننا في هذا التعامل. طيب هو هو هو عيوب الابصار بتيجي في الاطفال وبعدين تبقى مش موجوده في الكبار، لا احنا بنقول ان دي البدايه. وبتستمر مع الانسان عيوب الابصار دي قصر النظر بينتظر انه يتطور كل شيء يعني ايه يتطور يعني يزيد ليه لان حجم العين بيكبر اكتر واحنا اتفقنا في بدايه الحلقه ان المشكله في ان حجم العين كبير وحجم العين كبير ده نتيجه ل- ل- لتحديد تحديده بالجينات الوراثيه يعني في غالب الامر طيب آه، آه، آه، طول النظر طول النظر الحقيقه من رحمه ربنا ان هو بيكبر شويه حجم العين فبيقل طول النظر وقد يستغنى كثير من الص- الصغار عن سن البلوغ عن النظاره بالكليه لو كان عندهم ثلاث او اربع درجات آه، طول نظر الحقيقه بي- بنسبه كبيره بيستغنوا عنها و طب بالنسبه لقصر النظر لا بيقعد يتطور يتطور يتطور لحد ما يحدث نوع من الاستقرار في غالب الحال عند سن 18 سنه ولذلك آه، آه، سن 18 ده بيحدث فيه هذا الاستقرار وبعد كده ال ال ال لما الواحد نادرا لما يغير النظاره يجد هناك فروق تذكر آه، في في حجم النظاره آه، او في قوه النظاره. طيب احنا آه، في تعاملنا مع آه، قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم واللي هي زي ما اتفقنا ان دي تخص انكسار العين. آه، آه، احيانا الحقيقه الواحد يقول طيب انا دلوقتي آه، آه، يعني عاوز اقرب جدا من شكل الطبيعي او ان عملي بيتطلب حركه عنيفه آه، آه، رياضي او اني آه، مثلا في آه، آه، امن في مؤسسه من المؤسسات او آه، في عامل بشيل حاجات او بضع حاجات بحتاج جهد بدني النضاره بالنسبه لي عبء النضاره بالنسبه لي عيب بتخلي الامور بالنسبه لي مش جيد طب واحد تاني يقول لا والله انا كمان حجم الحاجات الصور ما بيبقاش حجم الطبيعي يعني بحس ان انا شايف الحاجات بعيده دايما عشان اشوفها بدقه حد تالت يقول والله انا مرتبط بالنضاره دي ارتباط آه، يعني آه، اجي اقوم من النوم اقعد أح- ادور لحد ما أجي- ما اعرفش ابدا امارس حياتي الا لما البسها واحد تاني يقول انا يعني آه، آه، طبيعه آه، عملي احب ابقى قاعد مركز بس احيانا أح- احتاج احرك عيني زي ما انا بعمل كده يمين وشمال بالنسبه اللي عنده قصر النظر ما يقدرش يشوف كويس مجال الابصار محدود لازم يحرك دماغه كلها كده عشان يقدر يتابع الحاجات طيب كل الح... الاشكاليات دي قالت آه، يعني دفعت آه، آه، آه، كثير آه، من آه، آه، لابسي النظارات اللي هم بيعتنوا آه، اللي بيعتنوا بنفسهم معانا اتصال آه، ام عبد الله اهلا وسهلا اتفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله جزاك الله خير يا دكتور ربنا الله يبارك في يخليك.
عمرك يا رب الله يسلمك.
آه، دلوقتي آه، ليا آه، بنت بنت- بنت بنتي آه، عندها خمس شهور و20 يوم بالظبط تمام آه، خلاص هي آه، ما كانت مولودة ما كانش بتجيب دموع آه.
فوديناها يعني هنعمل لها عند الدكتور يعني كشف وكده فقال ان القناه الدمعيه مسدوده اعملي يعني تدري- تمرينات معينه كده بحيث ان الدموع تنزل يعني مم.
فهي يعني بادئه دلوقتي ممكن تنزل آه، دموع لما تعيط قوي ممكن حاجه بسيطه خالص يعني تمام.
لا توصل وبعدين آه، مثلا لما تتنقل من ضلمه او كده تبص بتبرق وعينيها النني اللي هو الاسود ده بينزل لتحت بيسقط لتحت تمام، شويه تمام.
وبعدين مثلا بكون قاعده مثلا مامتها تعدلها نفس الحكايه برضو ايه النني ينزل فهل تمام.
ده فيه خطوره او في حاجه يعني لا.
يعني ما بنوديها لدكتور اطفال عادي ما الكشف العادي بنقول له بيقول ما فيش مشكله والله هو بس هي واضح متخوفين يعني آه، لا اولا انا اطمن حضرتك تمام اه اتفضل تاني حاجة ان واضح ان هي يعني اول حفيدة او حاجة زي كده ففي اهتمام عالي شوية فيها. الحقيقة موضوع انسداد مجرى الدموع اه.
آه، ليس من اعراضه ابدا آه، آه، عدم وجود دموع بالعكس آه، انسداد آه، مجرى الدموع بيحصل آه، نوع من الطفح للدموع وانها ت- ت- ت- تدمع اكتر.
اه انما هو الاطفال آه، احنا عاوزين نفرق بين حاجتين مهمين جدا في دموع اساسيه ربنا سبحانه وتعالى خلقها آه، على مدار آه، آه، الساعه وانا صاحي بتبقى موجوده ومهمتها جدا انها تخلي آه، آه، العين رطبه يعني لحضرتك لما تشوفي عينك او عين الطفل او عيني تلاقيها رطبه مش زي جلدي مش جافه كده آه، آه، فالدموع دي مش من الصحي انها ما تبقاش آه، بتدمع آه، ط- طيب خير احنا فما تقلقيش حضرتك من الموضوع ده خالص ويعني ان شاء الله يبقى حاجه بسيطه ان شاء الله يعني مش محتاجه اكتر من انك ت- ت- تتابعيها بس يعني و و ولا تحتاج اي تدخل من اي نوع ان شاء الله اتفضل آه، مديره من كفر الدوار اتفضلي اتفضلي
السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور يا اهلا وسهلا انا اتفضل م، عندي سنه في ثالثه ابتدائي بس يعني معفوا انا مش سامع عينيها كويس اليمين بت- العكس جاي انا مش سامع كويس اه وطي التلفزيون حضرتك شويه وطي التلفزيون حضرتك دينا شويه دينا ثالثة ابتدائي اه دينا في يعني ثالثه ابتدائي يعني انا كنت بنزل عكا جامد كده بتدعك عينها اه فكشفت على كذا مرة فك... في دكاترة كتير قالوا لي لك- زرتها نضارة قالوا ايه يا فندم؟
نضارة قالوا نضاره قالوا اه ففي دكتور اكيد في اسكندرية قال لي حاسس هي يعني تمام فهي اليومين دول تعبانة جدا يعني بعينيها بقى اه مم.
بص فبتلعب جامد.
حضرتك آه، هو احنا النضاره لينا متر بنقيس بيه المتر ده الطفل بيقعد ويشوف بعض العلامات او الراجل الكبير يعني م- مش مساله اطفال شاف كويس خلاص نبدا نشوف موضوع بقى الحساسيه والموضوع ده وبيكون ليه اعراض اعراض واضحه من احمرار من اكلان من دموع بتنزل من بعض الافرازات من لما نقلب جفن العين احيانا نلاقي نتوءات فده الطبيب المختص الحقيقه لا يعجز ابدا عن التفرقه بين دول ومش عاوز حضرتك تبقى قلقانه على كل حال سواء نضاره او حساسيه الامر هين جدا ما تقلقيش ان شاء الله بس المهم تتابعي اهلا وسهلا ام محمد السعوديه اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا ازيك يا دكتور يا اهلا وسهلا لو سمحت انا عندي محمد ابن عنده 10 سنين تمام من من اربع سنين و- او من لما كان عمره اربع سنين راح عمل آه، نضاره تمام الدكتور قال لنا عنده كسل في ال- في العين اليمين تمام.
وكان لازم ان هو يغطيها يعني لا يغطي العين الثانيه ما يغطيش العين الكسلانه العين اللي هي التانية.
ضعيفه شويه لكن العين الاضعف ما ي... ما يغطاش عشان يبقى فيه تمام، يعني عشان ضغط على تتمر.
المخ عشان يشتغل مم.
فدلوقتي يا دكتور طلع ان يعني بعد تغطيه العين والارهاق ده لان بيبقى جهد عليه طلع الوقت ان نظره ضعيف خالص والدكاتره يقولوا لا هو ملوش علاج ويفضل كده وهتفضل عينه كسلانه على طول فهل آه.
هو ليها علاج ولا ابص عدت ح- المرحلة؟
حضرتك حضرتك اولا انا اشكرك انك اهتميتي بالطفل من سن مبكر بس احنا لازم نبقى فاهمين ان ما- آه، آه، آه، آه، اصلاح كسل العين من من سن سنه لخمس سنين هايل ان شاء الله من بس خمس للأسف- سنين لعشر سنين صعب شويه فوق العشر سنين بيبقى صعب جدا جدا جدا جدا هو الدكتور قال لنا يا دكتور يعني يغطي العين لمده 15 يوم بس لكن لما لقينا مفيش تحسن وبقينا نكشف عليه آه.
الدكتور قال له كان المفروض يغطي لا، هو ح- يعني هو ح- اقل حاجه ست شهور هو حضرتك م- مش بتحددي المده اللي بيحدد المده الطبيب المعالج لان الامر بياخد بالنسبه لنا وقت يعني حسب عمق ال- الكسل وحسب درجته وحسب هو الولد بيستجيب ولا لا وبيتعاون معاكي ولا لا وتعاون الاهل دي قصه كلها احنا بنوزنها بس لازم حضرتك مش ده مش دواء بناخده لمثلا نزله برد او حاجه ويخف لا دي متابعه دقيقه مع الطبيب المختص آه، ما هو لا- بع- إذا كان الأمر ت- بعد تخطي عشر سنين أصبح فيه نسبة كسل آه، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ما يكونش كسل عميق يعني يكون كسل محدود كده ونتعايش مع الأمر بس المهم إن إحنا نحافظ على الم- على النظر الموجود عندنا يعني إذا كان نظارة نلبسها ونلبسها بانتظام لأن ده بيساعد زي ما قلنا ما يحصلش تخلف دراسي يبقى قادر الشبابيك بتاعته فاتحة تخش المعلومات والمعارف آه، تاني حاجة آه، آه، يقدر يحمي نفسه لان هو بيتحرك دلوقتي في سن آه، بيتحرك بيلعب لازم يحمي نفسه برضه عربيات حاجات فمهم حضرتك جدا انك الحبه الموجودين او المتاح تحافظي عليه جدا تمام اتفضل ام احمد اسكندريه السلام عليكم وعليكم السلام
لو سمحت يا دكتور اتفضل.
آه انا مولوده بالعيب اللي هو العكس الباقي ايوه يا فندم وبنتي اخذت نفس ال- المرض يعني ايوه فانا بعاني منه لغايه دلوقتي وبالليل بت- بتبقى عتمه بالنسبه لي تمام.
خالص ما بشوفش اي حاجه تمام بتسبب لي طبعا اصابات جامده في رجليا بقع وحاجات كده يعني مم، الف سلام فارجو منك يعني ان اسمع من حضرتك الرد يعني والله حضرتك احنا في في في حاله العشاء الليلي هو كلمه يمكن عاوزين نقول انها اقرب للعاميه شويه انما دعينا ن- نتفق انها غالبا التهاب الصبغي بالعين وده له عنصر وراثي طبعا ما فيش كلام ايوه آه، التهاب الصبغ ده آه، بيخلي آه، آه، آه، آه، مجال الابصار ي- يضيق جدا الحقيقه الواحد يبقى باص قدامه بس مش قادر أيوة.
اه وده بيسبب زي ما حضرتك قلتي ان الواحد يتخبط او يعمل احنا الحقيقه آه، آه، كعلم ما نقدرش نتعامل مع جذر المز- المرض يعني مش هنغيره مش هنشيله يعني مش زي مثلا ميه بيضه مش زي آه، آه، يعني حاجه هن- آه، انفصال شبكي هنعالجه لا دي حاجه آه، آه، يعني ان الواحد مثلا ضعيف او له عيب آه، عيب خلقي هو موجود انما احنا نتعامل معاه بان احنا نع- نعظم الامكانات الموجوده عندنا يعني اذا كان القدره على الرؤيه ضعيفه آه، بيبقى فيه معينات بصريه اذا كان نظاره بعملها اذا كان في عتمات بشيلها اذا كان القراءه بستعين برضه بالمعينات البصريه في جزء مهم جدا بقى اللي هو الوقايه يعني حضرتك تكرمتي قلت بنتي عندها نفس الموضوع الحقيقه مهم جدا آه، آه، يعني تباعد الزواج في ال- في ال- في ال- في العائلات اللي بيظهر فيها الامر ده لان من الحاجات المرصوده ان العنصر الوراثي عنصر قائم ولذلك العائلات لما بتتجوز من بعضها اللي عندهم ده بيتكرس اكتر واحيانا بيجي في صوره اعنف ولذلك كلما تباعدنا كلما آه، اصبح الامر آه، افضل آه، بعض الفيتامينات وبعض المقويات للشبكيه هي الحقيقه هي هي لا تصحح العيب الموجود خالص وبرضه دعينا نتفق ان ان احنا بنتعامل مع الحبه الموجودين نعظم اثرهم بنستخدم الامكانات الموجوده عندنا انما هو هو مرض وراثي لا شك آه، بيتطور على مر السنين وحضرتك واضح في سن مثلا فوق ال 30 او حاجه فان شاء الله نوعه بسيط عندك لان لو كان شديد كان اظهر عيوب اكتر من اللي حضرتك حكيتي لي عنها والحمد لله انها جت حاجه ابسط كده وان شاء الله آه، يعني مع ت- اتباع التعليمات اللي قلتها لحضرتك ان شاء الله الدنيا تبقى احسن ان شاء الله. اتفضلي يا استاذه وفاء من الاردن الو اهلا بيكي السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام اهلا وسهلا.
والله يا دكتور عن- عندي مشكله بعيوني اتفضلي آه، بتحرق آه، بحس انها جافه بتحرق بس اطلع للتلفزيون شوي بتحرق كثير وضل هيك آه، طيب يعني وبالنسبة- يعني احنا بنشكر بنشكر وفاء انها اول واحده آه، اتكلمت في موضوع آه، في موضوع حلقتنا الحقيقه اللي هو آه، ما يخص احتمال ان يكون انكسار العين هو السبب آه، لان الباقي كله كان بيخص آه، مشاكل اخرى في العين احنا بنرحب بيهم على كل حال انما آه، آه، بص حضرتك آه، اهم حاجه تعمليها انك تخت- تعملي اختبار للنظر فاذا كان هناك عيب من عيوب الابصار واللي بيسبب كده غالبا بيبقى الاستجماتيزم فحضرتك تعملي نظاره اما اذا كان حاجه مؤقته وجت قريب ومدتها محدوده فحضرتك بيكون ممكن التهاب بسيط حساسيه حاجه زي كده وذهابنا لطبيب العيون الحقيقه بيعمل الفحص الاولي اللي بنتكلم فيه ده ولكنه ما بيفوتوش انه يبص على قاع العين لاكتشاف اي عيب او حاجه قد تكون مصاحبه او آه، آه، يعني آه، ب- ب- ب- ب- ب- بصوره فجائيه نكتشفها يعني طيب آه، احنا دلوقتي آه، آه، ما زلنا في ال ال في موضوع حلقتنا اللي هو عيوب آه، آه، النظر المختصه بانكسار العين او قوه عدسات العين آه، مع حجم العين. طيب احنا قبل ما نطلع لل- للمكالمات آه، كنا بدأنا نقول الشكاوى والتحفظات اللي الناس بتحطها على النظارات آه، آه، طيب احنا دلوقتي آه، آه، آه، التحفظ على النظارة ده يخلينا آه، آه، آه، ن- نستسلم لضعف النظر نقول خلاص مش هلبس نظارة لا الحقيقة كان في بدائل أول بديل ان اذا كان مناسب ان انا بستخدم ما يسمى العدسات اللاصقه لو يورينا ال- ال- المخرج آه، بعد ايوه آه، آه، دي صوره العدسه اللاصقه دي عباره عن حاجه زي قشره السمكه بس طريه كده وفيها القوه الملائمه آه، آه، لتصحيح ابصار آه، البريد بتحدد عن طريق آه، مقاس النضاره الموجود عندي بيبقى ليها يعني مقياس مشابه او مقارب ويعني الحقيقه لما الواحد بيلبسها بيبقى شكله يعني بتعالج كثير من المشاكل اللي احنا تحفظنا عليها زي ايه زي مجال الابصار زي آه، آه، آه، لان مجال الابصار بيبقى واسع بالنسبه للمريض زي حجم الصوره لان حجم الصوره بيبقى قريب جدا من الطبيعي آه، زي ال ال ال التباين بين العينتين زي ما اتفقنا حجم الصوره ما هوش بيتكبر ولا بيصغر كتير فيقدر المخ يدمج الصورتين يعني لو واحد عنده مثلا ناقص خمسة او ستة في عين وناقص نص او واحد في عين يقدر يدمج الصورتين بصو... ب... ب... عن طريق المخ بصوره جيده آه، آه، آه، العدسات اللاصقه الحقيقه بتحتاج بس نوع من المهارة وقدرة على التعامل نتيجة لطبيعة عملي أو كده يعني حد مثلا بيشتغل في أرض في حاجة إيده دايما بتبقى متربة يعني ما بينصحش بده طبيعة عمله في جو برضه فيه مترب كتير وبرضه لا ننصح بالعدسات اللاصقة فيه آه، آه، آه، إنما غير كده الحقيقة هي بديل جيد جدا الرياضيين اللي بيحبوا مثلا ي- ي- يتحركوا يجروا يطلعوا ينزلوا الحقيقه الحاجات دي ال- ال- يعني بتبقى ليميتنج او معيقه آه، آه، آه، بالنسبه للنظاره انما مع آه، العدسات اللاصقه الحقيقه بتبقى آه، افضل طب يا ترى كل الناس هينفعهم عدسات لاصقه للاسف برضو ما هوش مناسب لكل الناس آه، آه، بعض الناس بيبقى آه، ع- يعني جسمهم مش متقبل عدسة اللصق والحقيقة ما بنكتشفش ده إلا بعد ما نعملها له فيبقى مش مناسب ليه عنده حساسية عنده حاجة والحقيقة آه، آه، كون بعض الناس بيجي لهم حساسية ليس مدعاة لاتهام العدسات لأن العدسات زي شأنها شأن بعض الأطعمة يعني مثلا فراولة مانجا آه، شوكولاتة بقى أحيانا الواحد ياكل آه، فراولة يجي له حساسية وطفح في الجسم خلاص هو الشخص ده بالذات اللي مش هياكل فراولة تاني إنما باقي الناس هيشتروها وياكلوها والأمر بيبقى ميسور بالنسبة لهم آه، آه، من ضمن الحاجات الأخرى إن أحيانا آه، آه، بعض ال- الناس اللي بيبقى عندهم آه، استجماتيزم بيحتاجوا أنواع من العدسات دي خاصة ممكن تكون مكلفة أكتر شوية آه، بالنسبة لهم او يحتاجوا العدس بعض العدسات الصلبه اللي برضو قد لا يتكيف معاها ودي المهم في الاخر احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا في بديل اخر للنضاره اللي هو العدسات وده بديل جيد جدا آه، آه، آه، يعني بي- بيسهل آه، كثير من ال- ال- ال- الصعوبات اللي الناس بتقابلها في النضاره. طيب احنا انتهى بينا المطاف كده لا الحقيقه يعني بعد العدسات هناك حلول نجاة واحد يقول أنا مش عاوز أقلع وألبس مش عاوز أعمل آه، لنفسي آه، آه، اختبارات بقى ان يجي لي حساسيه او غيره احنا نقول له ان آه، آه، انت دلوقتي بدات آه، تختار حاجه او آه، تتنازل عن حاجات هي الحقيقه اقل في ال ال ال الاعباء آه، لانك تتعرض لحاجه عبئها في الاول آه، يعني آه، له يعني اهميه كبيره او له دور كبير ولكنه بيكفيك بقى مدى الحياه بعد كده زي ايه زي العمليات المختصه بتصحيح الابصار يبقى احنا الاول ما عجبناش النضاره ولا قادرين على عدسات اللاصقه هنبدا نتجه لحل ناجع ي- ي- يكمل معانا بمشيئه الله الحياه عن طريق بعض الاجراءات الجراحيه طيب الاجراءات الجراحيه دي متباينه عندنا انواع كتير يمكن هن ه- يعني هنضع آه، لمحات واضاءات على آه، آه، اشيعهم وامانهم آه، في التعامل اول حاجه لو المخرج ورينا الصوره اللي بعد كده هي عمليات تصحيح باستخدام آه، الليزر آه، آه، آه، احنا دلوقتي آه، قلنا هنجيب نظاره ونحطها قدام العين او عدسه ونحطها قدام العين بشكل معين بتحدب معين طب ايه رايكم ما احنا نيجي نشتغل على عدسه العين الاولانيه اللي هي القرنيه ونعمل فيها نوع من البري عن طريق حاجه دقيقه جدا اللي هي الليزر فيديني القوه اللي انا كان نفسي فيها انها تبقى موجوده واللي كنت هحتاج لها عدسه اضافيه سواء لاصقه او آه، آه، في نظاره طيب آه، آه، يا ترى كل الناس بقى تقدر اللي لابسه نظارات تقدر تعمل العمليه دي لا طبعا أول حاجة يمكن كنا نوهنا عليها بسرعة ونرجع لها تاني هي مسألة العمر لازم عشان أعمل إجراء مدى الحياة إنه ما يكونش العين بيحدث فيها تغيرات ولا تطورات لأن أنا عاوز أعملها مرة واحدة النضارة بعملها في سنة مثلا تالتة إعدادي وأرجع أعملها في أولى ثانوي وأرجع أعملها في تانية ثانوي إنما لما هعمل عملية مش هعملها برضه في تالتة إعدادي وأرجع أعمل عملية في أولى ثانوي مش هيس... مش هينفع كده لازم يحدث الاستقرار اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو موضوع سن 18 سنة 18 سنة وبعد الاختبار يتبين لينا ان مفيش تطورات نقول انت آه، آه، آه، يعني اصبحت آه، جزئيا مؤهل انك تعمل آه، آه، آه، تصحيح بالليزر طب ايه تاني مقاسك ما هو انا آه، اللي هعمله ان هبري القرنيه القرنيه دي مش معقول ابريها باي شكل يعني يعني لحد ما ما اخلصها خالص مش هينفع فلازم مقاسك يكون مناسب آه، آه، آه، يعني بنقول من حدود درجه ونص در- درجه درجه ونص لحد مثلا 10 درجات طب ممكن في اكتر دي استثناءات انما الاصل ان ال range ده هو ال range اللي بي اللي بيصلح فيه التصحيح بالليزر طب هو ال range ده مطلق يعني اي واحد في ال range ده هينفع لا برضه احنا آه، آه، عشان نطمئن على الشخص انه ان شاء الله في امان لما يتعمل له تق- تقنيه تصحيح بالليزر بنحتاج ان احنا نعمل له نوع من الفحوصات آه، الفحوصات دي ايه الفحوصات دي بتستثني لنا بعض الامراض وتستثني لنا آه، آه، برضه آه، آه، آه، آه، آه، ان يكون السمك غير قابل للبري بصوره امنه لان لما ابري من من من نسيج ويرق زياده عن اللزوم يصبح آه، غير امن آه، آه، و- و- ويصبح المريض عرضه يا اما لبعض الاصابات يا اما آه، مع ضغط العين العادي يحصل نوع من النتوءات و و و ويحدث ما نسميه آه، يعني آه، نتوء لل- للقرنيه بعد تصحيح وده الحقيقه لابد ان يخ- يخضع العيان أو يخضع لابس النضارة بلاش نسميه مريض إلى هذا الفحص بصورة جيدة حتى يتبين لينا أنه أولا مستقر خلاص عرفناها تاني حاجة مقاسه مناسب عرفناه تالت حاجة ان المقاس المقاس المناسب ده قرنيته مناسبة عشان نعرف نحف منها كم مناسب تضاريسيا وسمكا لو نشوف الصورة اللي بعد كده لو المخرج يوريها لنا ده رس توضيح ان احد الفحوصات اللي هو تضاريس العين تضاريس العين بتبين يا ترى فيها حاجة معيبة ت ت ت يعني نستثنيها الحاجة المعيبة يمكن لو لو الصورة اللي بعديها هتبين لنا ايه اللي ممكن نكتشفه في الصورة الايوه الصورة اللي بعديها بتبين لنا ان القرنية هنا شكلها زي القمع قرنية العين لو دققنا نلاقيها زي القمع القمع ده بنسميه الكراتوكونس او القرنية المخروطية ده احد اهم الاسباب اللي مريض من عمليات تصحيح الابصار الخاصة بالقرنية اللي هي سواء كانت ليزك او ما شابه الصوره اللي بعد كده يمكن بتوضحها ب ب على على مريض حقيقي يمكن الاولانيه كانت بنسميه دايجرام او رسم توضيحي انما هنا ادي مريض فعلا عنده قرنيه مخروطيه طبعا نشوف شكله مختلف الحقيقه خالص عن القرنيه اللي بتبقى انسيابيه وما هياش ليها نوع من البوز زي ما نسميها كده فطبعا لما نستثني من خلال تضاريس القرنية ومقياس سمك القرنية ان العين دي صالحة للتصحيح بالليزر بنعد الليزر ده أو بمختلف تقنياته اللي هي أشهرها الناس بتتنادى بيها اللي هي الليزك في تقنيات أخرى برضه بقى باستخدام اكزايمر ليزر إنما الحقيقة بنعد الحاجات دي الحقيقة أأمن طرق جراحية لتصحيح الإبصار في العين لان ما بنفتحش العين ولان الدقه متناهيه لان الليزر ده بياخد معلوماته عن طريق كمبيوتر وبيكون ال ال ال الاداء بتاعه اداء دقيق جدا زائد ان ال ال يعني هناك بعض التقنيات في الجهاز نفسه من من حرص على ان عين العيان ما تتحودش يمين وشمال يعني بعض التدابير اللي الاجهزه بتاخدها الحقيقه بتحسن جدا الاداء لدرجه من الامان والدقه الحقيقه هي الامن والادق بعد النظاره وبعد العدسات اللاصقه لمن لا يريدهم نبدا في التصحيح بالليزر معانا اتصال اهلا وسهلا استاذ خالد من سوريا مساء الخير دكتور اهلا وسهلا معك خالد من سوريا يا اهلا يا استاذ خالد دكتور بدي اسالك سؤال اتفضل
هل العادة السرية لها تأثير على ضعف النظر؟
أفندم؟
العادة السرية اه لها تأثير على ضعف النظر؟
هو برغم ان هو مش موضوع حلقتنا الحقيقة لا يعني هو ليست لها تأثير مباشر على لا عدسات العين ولا على ولا على قاع العين ولا على الشبكية ولكن لها تأثير على معنويات البني آدم على دمويته وحيويته وده بيأثر طبعا على قدرته على الرؤية يعني تلاقي الشخص المرهق يجي بالليل يقول أنا مش شايف قدامي هو مش محتاج نظارة ولا محتاج عملية إنما هو محتاج نوع من ال ال ال ال يعني الحاجات المقويات إنه يريح نفسه ويهدي أعصابه وياكل كويس فينشط وينهض ويقدر يبقى نظره كويس وده البعد اللي قد يكون في الموضوع اللي حضرتك بتسأل عنه إنما ملوش دور دور عضوي يعني يخص مثلا انكسار العين او الشبكيه او اي حاجه من هذا القبيل. اتفضل يا استاذ محمود من المنصوره.
مساء الخير يا دكتور.
اهلا وسهلا.
لو سمحت حضرتك انا عندي طفله عندها سنه وتسع شهور.
تمام.
وفي عندها طول النظر بيعمل لها حول جامد في العين.
تمام تمام.
فهي دلوقتي حضرتك لابسه نظاره.
كويس.
فبعدين مش مش مش عارفه تواظب على النضاره وبترميها ساعات ومش مش ماشيه عليها بانتظام يعني تمام فبسال حضرتك بس اذا كان في جراحه تفيدني في الموضوع ده او راي حضرتك ايه يعني لا وانا اولا احييك انك اكتشفت من بدري وسعيت وسمعت كلام الطبيب وعملت النضاره ده تستاهل فيه تحيه شكرا الحقيقه احييك اكتر لو قدرت تواظب شويه على النضاره وتسايس البنت وتقدر تتعامل معاها بصوره تكمل لبر الامان شويه لحد سن ثلاث اربع خمس سنين ده يبقى انسب حاجه. احيانا والاحيانا دي نادره اذا كان الطفل فعلا مش هيعمل ده مش هيلبس النضاره خالص ونقلق من اي طع- كسل في العين او آه، مشكله تصاحبه قد نحتاج نضطر للعدسات اللاصقه بس ده بيبقى دور الام او الاب بقى في تلبيسها وتقليعها لان دي عمليه يمكن هتلاقيها اشق من النضاره بس احيانا احنا بنلجا ليها في بعض آه، الحالات النادره انما آه، آه، وارد ان إن- انه تستخدم طبعا ب- ب- بالمتابعه مع طبيبك انا مبسوط جدا ان حضرتك في السن المبكر دي خدت البنت ورحت وسمعت كلام الطبيب يا ريت يعني آه، خد التدابير الكافيه انها آه، تسمع الكلام يعني آه، كل شهر هيعدي هي هتاخد على النضاره وهتصبح قادره على انك توجهها يعني فاستعين بالله سبحانه وتعالى وان شاء الله ربنا ييسر لك الامر ان شاء الله الاستاذ رضا من الاندر السلام عليكم.
اهلا وسهلا يا استاذ رضا ازي حضرتك يا دكتور اهلا بيك آه، بالنسبه ل- عملت عمليه ليزك من آه، قيمه آه، ست شهور او سبع شهور تمام آه، في تحسن كتير في النظر الحمد لله بس احيانا بحس ب- بجفاف وفي بالنسبه للذبابه الطايره اللي حكى لي عليها الدكتور حكيت له عليها فقال لي دي آه، ما تشغلش بالك بيها بس ما اعرفش ايه اثرها تمام او حاسس ان كل ما تروح بتزيد مش عارف علاجها تمام تمام هو الحقيقه ال- ال- ال- التصحيح بال... ب... عن طريق الليزك آه، لازم ن- نكون ننوه برضو ان بيحدث نوع من الجفاف النسبي في في العين ولذلك الطبيب بيدي لحضرتك آه، آه، زي حاجه زي الدموع الصناعيه تمشي عليها شهور طويله و- و- والشعور اللي حضرتك تشعره ده شعور طبيعي ولا غير مقلق بالمره طالما حضرتك تحسنت كنت شخص مناسب تاني حاجة ال- الذبابة الطايرة اللي حضرتك بتشوفها دي كلنا بنشوفها بس اللي عندهم قصر نظر زي حالاتك بيشوفوها أكتر آه، آه، فلا قلق منها برضو طالما الدكتور فحصك وشاف ان شبكيتك سليمه والدنيا سليمه ما تقلقش منها خالص واهملها تماما او ما ما تحطهاش في دماغك يعني انما لو الدكتور فحصك ولقى اي حاجه هيقدر يتدخل فانت الاصل ان طالما الطبيب طمنك من حيث الشبكيه ان اطمئن تماما ان شاء الله و و وكويس انك انت استغنيت عن نظارتك وتستمتع بحياتك بدون نظاره بقى ان شاء الله اتفضل يا استاذ حسن من اسيوط أيوة، السلام عليكم اهلا وسهلا انا سمعت يا دكتور معايا بنت عندها بتاع اربع شهور تمام.
وعينها عينها مش ثابته بتر- بترقص كده على طول اه آه، حضرتك و- ووالدتها قرايب اه مم. طيب هو آه، ال ال ال الهزه اللي بتيجي في العين دي او النستاجمس او ال- هذا الاهتزاز ال ال الحقيقه ده بيكون ان الطفل مش درجه الرؤيه عنده محدوده جدا ما تكونتش مقوله العين بصوره جيده فالحقيقه تحتاج الى فحص دقيق نعرف هل هناك مثلا عائق آه، آه، آه، من حيث العتمات هل في عتمة في القرنية في عتمة في عدسة العين هل يا ترى في مشكلة في الشبكية هل يا ترى في التهاب صبغي هل يا ترى في يعني في مسببات كتير جدا واحيانا تكون فسيولوجيه برضو عشان ما نزعجش ال ال ال ال المتصل الكريم لا احيانا كتير جدا او يعني مش احيانا نادره لا احيانا شائعه ان يكون الامر فسيولوجي يعني آه، مع الوقت بيتقل شويه واحده واحده ومستوى الرؤيه ما بيكونش منخفض قوي بيوصل ممكن ل 6 18 او حاجه زي كده يعني تقدر تمارس حياتها بصوره جيده جدا بس المهم ان انا في عندها اربع شهور ولاحظت دي اروح للطبيب المختص على طول ويفحص ويشوف اذا كان هناك عتمات بنشيلها مباشره اذا كان في مشاكل اخرى نستطيع ان احنا نتدخل فيها تدخل سريع بنتدخل حاجات بقى بتحتاج بت- ب- بالتعامل معاها آه، الى مده وكده ادينا بن ايه بنتابع مع الطبيب المختص بتاعنا و و وده مهم جدا مهم جدا برضو ب- بشكرك انك في سن مبكر بتكتشف وتتفاعل الحقيقه احنا ال ال ال ال ال الاتصالات دي بتعكس حاجه تسعدني الحقيقه ان الناس آه، وعيها بقى زاد لان كان زمان آه، يعني يجي بطفل عنده 10 سنين يبدا يدور على على مشكله بادئه بقى لها 10 سنين عنده من ساعه الولاده فالحمد لله الوقت الدنيا بقت احسن الوعي احسن ونسال الله سبحانه وتعالى ان آه، بهذا الوعي آه، يتتحس يتحسن الاداء ويتحسن الاداء الطبي آه، ان شاء الله. ام احمد اتفضلي ايوه السلام عليكم وعليكم السلام
ايوه ايوه حضرتك اتفضلي يا ام أحمد.
السلام عليكم.
اتفضلي. اتفضلي عليكم السلام ايوه اتفضلي يا فندم والله العظيم احنا كنا في فرح وابن اخويا اتضرب عليه نار تمام.
نظره راح مم.
ودلوقتي احنا عايزين نعمل له انا بحقن له في القصر العين ب- بس- بح- ب- بزيت سيليكون تمام.
كل ثلاث شهور ده تمام.
مش عامل حاجه تمام.
دلوقتي انا برضه من يعني من ربنا ومن سيادتكم اللي سقفوا معايا وعايزه اغير له شبكيه اه هو حضرتك آه، شاب عنده 18 سنه اه حضرتك العينتين اللي اصيبوا تمام يعني حضرتك ممكن تسيبي رقمك وممكن نتواصل معاكي اكتر في ال- في الحوار يعني ندل حضرتك بدقه ايه يعني بس هل العينتين ولا عين واحده اللي اصيبت واضح اه خلاص يبقى في الكنترول خلاص ان شاء الله اتفضل طيب طيب آه، آه، دلوقتي احنا آه، قلنا اتكلمنا عن التقنيه ال- الجيده اللي هي التصحيح بالليزر واشهرهم اللي يعرفهم كل ال- العامه ال- اللي هو الليزك آه، آه، آه، طب هل يا ترى هو دي الحاجه الوحيده؟ لا احيانا لما بنخرج عن الرينج يعني واحد بقى عنده ناقص 15 درجه عنده زائد 7 8 9 درجات لان آه، ق- آه، الليزر بيصحح الحقيقه آه، قصر النظر زي ما اتفقنا لحد 10 وطول النظر لحد 4 5 ممكن 6 في بعض الأجهزة لأن مش كل الأجهزة بتبقى زي بعضها آه، آه، والاستجماتيزم كذلك يعني حوالي أربع خمس آه، درجات يبقى ده مناسب بالنسبة للتصحيح إنما طب إحنا خرجنا عن الرينج ده يعني في في قصر نظر 15 درجة أو في طول نظر 7 8 10 درجات وعاوز استغنى عن النظارة احنا في الحاله دي ب... ب... بنقيم الوضع بالنسبه لسن المريض او سن لابس النظاره وهذا المقاس زائد بعض المعايير الاخرى احنا بيبقى قدامنا حلين كلما كان السن اصغر كلما اتجهنا ان احنا نحافظ على ما نسميه الاكوموديشن او التكيف احنا تحت سن الأربعين بيبقى عندنا قدرة على ال- ال- التكيف مع ال ال ال الأشياء القريبة والأشياء البعيدة أشوف تلفزيون أسوق سيارة أعمل وفي نفس الوقت لما أق- أقرأ في مصحف صغير أو آه، أشوف آه، أرقام في التليفون المحمول بتاعي أو آه، أجد ده في سلاسة البعيد والقريب على السواء بعد سن الأربعين بيحدث عندنا نوع من التراجع في النقطة اللي أقدر أشوفها قريب آه، آه، آه، طيب نشوف الاتصال ده ونكمل مع حضرتك اهلا يا ام علي اتفضل الو السلام عليكم اه اتفضلي لو سمحت يا دكتور انا كنت عامله عمليه آه، من اتفضل.
فتره اللي هو تصليح الليزر تمام آه، فالوقت يعني حاليا انا حاسه ان عينيا الشمال عادت كويسه تمام بس بالنسبه لعيني اليمين حاسه فيها ليه يعني ايه زي يعني غشوه كده عليها حسب ايه حضرتك انقطع الاتصال وعلى العموم آه، يعني آه، احيانا آه، المريض بيبقى عنده تباين في العينتين زي ما اتفقنا يعني عين مثلا minus 12 وعين minus 8 هنا الطبيب احيانا يختار للمريض وده لازم يعمله بروفا قبليها ويعرفه وي- ويتفاهم معاه يقول له والله انا هصحح لك عين اللي هي minus 8 دي بالكامل الثانيه هنصحح اللي نقدر عليه لحد 10 لحد 9 ما تسمح القرنيه ويصبح عندك الامكانيه انك انت تشوف البعيد كويس والقريب كويس ان شاء الله مدى الحياه فيجي المريض بعد فتره يقول الله طب انا العين اللي هي ماينس 8 بشوف بيها كويس دلوقتي انما الثانيه ما عدتش بشوف بيها كويس و- و- والحقيقه ده مهم جدا ان الطبيب ينبه عليه كتير قبل ما يبدا العمليه طيب ايه تاني احيانا في الاوقات القريبه يعني بعد التصحيح مباشره ولمدة الكلام ده بيحصل لمدة ست أسابيع 10 أسابيع من 6 ل 10 أسابيع إن يحصل آه، آه، نوع من آه، الزجزجة إن الواحد يبقى يوم يحس إن هو رائع في الرؤية ويوم تأتيه يحس إنه رائع يعني أنا مش عاوز أقول وحش يعني مقبول بيقول بس أنا امبارح كنت أحسن ويجي بعد يومين يقول اه الحمد لله كده كويس واحيانا يقول العين اليمين كويسه بس الشمال نص نص بعد شويه يقول لا ده الشمال هي اللي كويسه آه، آه، آه، العين لسه بتاخد في نوع من الالتئام لحد ما تصل لنوع من الاتزان بيبقى في حوالي ست اسابيع آه، مش عاوزين نتسرع ومهم جدا ان انا اتابع مع الطبيب بتاعي يعني العمليه مش مساله ان اصلح وبعدين اجري لا مهم جدا المواعيد اللي يديها لي الطبيب التزم بيها الشكاوى لان احيانا الشكاوى دي تكون ذات بال ما ما تكونش شكاوى مهمله او ما يكونش الصوره اللي انا نقلتها لحضراتكم ال- اللي هي مساله ان هو مصحح جزئيا في عين وكليا في عين مثلا لعل واحد مثلا آه، خربش عينه آه، طفل صغير شايله خبط عينه حاجات من هذا القبيل طيب احنا هنشوف في اخر اتصال و ام احمد اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور انا ابني عنده سنة وثلاث شهور ومن ساعة ما اتولد واحنا بنحس ان ساعات عينيه بيبقى فيها حول يعني ساعات بيبقى موجود وساعات ما بيبقاش موجود تمام هل اوديه لدكتور من دلوقتي ولا اما المفروض اما يكبر شويه لا، ولو هو- وديته لدكتور اوديه تخصص حول ولا جراحه ولا اوديه ايه مم. طيب آه يعني انا متشكر انك بدات دلوقتي انا يعني زي ما قلت لحضرتك لو حضرتك متابعنا من الاول مهم جدا يعني في اكثر مرحله مبكره اقدر عليها استشير حضرتك مش هتخسري اي حاجه انك تروح للطبيب ويقول لك لا ده حول ظاهري ده عنده آه، آه، يعني ما نسميه ابيكانثس او آه، في نوع من ال- ال- ال- ال- الزائده الجلديه اللي تديكي احساس كاذب ان ده حول وهو مش إحسا- حول ولا حاجه يبقى اطمئنيتي انما ان انا اهمل واجي بعد فتره بقى او سنه 3 4 سنين الاقي عين بقت كسلانه او عين بقى فيها مشكله لا مهم جدا اني لو شكيت في حاجه اروح للطبيب المختص اللي هو طبيب العيون واذا حضرتك آه، آه، آه، يعني عاوزه طبيب مختص جدا يبقى طبيب العيون المختص بطب عيون الاطفال ما يجراش حاجه انما آه، آه، آه، حضرتك ما تسكتيش يعني ما تقوليش ما ما تبقاش عندك شك و- و- وتهمليه تاني حاجه ان آه، ال- الحول له تعريف علمي مش كل اللي يقول لك حول هيطلع حول يعني مش كون مثلا عمته او خالته او حد قبل حضرتك قال لك ده الطفل عنده حول يبقى عنده حول لا حول له تعريف علمي عندنا آه، التعريف العلمي ده اذا ما كانش مستوفى خلاص ولا ولا تفرق معاكي ولا يهمك وان شاء الله يبقى في احسن آه، حاله ان شاء الله آه، ده كان اخر اتصال معانا والحقيقه احنا عاوزين آه، ن- نستطرد بقى شويه في آه، آه، آه، موضوع ال- العيوب ال- ال- ال- ازاي نصلحها بوسائل اخرى احنا قلنا اذا كان ال range تخطى range التصحيح بالليزر اللي هو الامن اللي احنا بن بن بنقول اذا كان مستوفي الشروط يبقى ده الامن وده الافضل لا احنا عندنا بدائل اخرى هي امنه ايضا و و ودقيقه ايضا ولكن آه، آه، آه، ما بنلجاش ليها لان آه، الا بعد ان تكون آه، الليزر غير آه، مناسب آه، هذا ال- ال- البديل قلنا اذا كان ال range واسع قوي يعني مثلا minus 15 او زائد 7 8 9 10 آه، آه، او آه، آه، آه، ان سمك القرنيه ما يسمحش آه، طيب انا لو كانت السن اقل من الأربعين في في العشرينات او قريب من الثلاثينات الثلاثينات المبكره بنعمل آه، اللي هو زرع عدسه ثانويه ولو المخرج يورينا الصوره اللي بعد آه، الصوره الاخيره هيبان فيها ازاي ان احنا وضعنا عدسه لا الصوره اللي قبلها لو سمحت اه, آه. هنا لو يدقق ال ال ال ال المشاهد هيشوف آه، آه، آه، ان عدد ان ان ان, إن قدام النن الاسود ده وجزء من النن من اللون الازرق هيلاقي عدسه ب- بلون يعني او يعني عدسه شفافه بس فينت شويه مش واضحه قوي انما لو دقق فيها هيشوفها دي عدسه ثانويه يعني فوق عدسه العين بنزرعها بس ده بيتطلب شويه حاجات ان احنا نطمئن على نسيج الطلائي الداخلي للعين عددا ان احنا نطمئن على عمق آه، الخزانه الاماميه وان احنا نشوف المقاس المناسب وزي ما اتفقنا يكون السن مناسب لان لو جينا في سن آم، يعني آم، متاخر شويه هيبقى قريب من انه يتعمل ميه بيضاء او حاجه فهنفقد العدسه ونضطر نعمل له عمليه اخرى طب يا ترى ايه العمليات التانية اللي احنا ممكن نعملها لو المخرج يورينا الصوره اللي بعد كده بقى آه، آه، انا ب- ب- بتصرف كان بالظبط المريض جاله عتامه في عدسه العين انا بشيل عدسه العين اللي هي الطبيعيه بتاعته وازرع مكانها عدسه بس وانا بزرعها بخ... ب... ب... ب... بعاير قوتها بحيث ان هو يستغنى عن النضاره تماما يعني آه، اذا كان قصر النظر بالنسبه له مثلا 10 درجات 7 درجات 15 درجه آه، ده انا بستطيع آه، من خلال آه، ما وهب وهبه لنا ربنا سبحانه وتعالى من اجهزه وحاجات آه، متطوره ان احنا نقيس العدسه اللي لو زرعناها انه يستغنى عن النضاره وبالتالي بنختار المقاس ده ونزرعه داخل العين والحقيقه آه، برضو دي من الحاجات آه، الجيده اللي اللي الرينج بتاعها واسع جدا ما تخلوش طبعا من مضاعفات ما, تخ... ما لا شك انما آه، زي ما بنقول احنا آه، ب- بنتحرك في اولويات بالترتيب اللي احنا آه، مشينا بيه طيب آه، آه، اللي عنده قصر نظر عالي وهيعمل حاجه زي كده انه يشيل عدسه العين ويزرع عدسه اخرى احنا بننصحه ان هو نبص له على شبكيه العين ونطمئن عليها وقد نحتاج ان احنا نعمل له جلسه ليزر قبل او بعد العمليه لتثبيت شبكية العين حتى لا يحدث بعض ال- القطوع البسيطة أو نوع من الانفصال الجزئي لأنه بيبقى عرضة أكثر من غيره بالذات اللي عنده قصر نظر بعد إجراء الجراحة دي إنه يحصل له ده فطبعا آه، مع آه، شرح الطبيب للمريض أو اللي لابس النظارة وإعطائه صورة عن البدائل دي كلها الحقيقة بي- بيصبح الاثنين شركاء احنا ما بنقولش ان ان ده مرض فالطبيب بيفرض فيه آه، ال- العلاج لان لا علاج الا ده ولكن ده بديل هذا البديل يجب ان المريض والطبيب يكونوا آه، آه، على نوع على قلب رجل واحد يعني الاثنين اتفقوا وعرفوا آه، هم رايحين فين عرفوا الميزات عرفوا نسبة آه، المخاطرة وفي نفس الوقت توكلوا على الله سبحانه وتعالى وراحوا لإجراء آه، هذا الأمر ما نحبش أن المريض يبقى مندفع آه، ويقول للطبيب أرجوك واعملها لي وخلاص وأي حاجة لا لازم ي- يسمع كلام الطبيب بتاعه ويسمع منه كل حاجة لأنه قد يغير رأيه أو قد يثبت رأيه آه، آه، وي- وي- ويتشجع اكثر ولذلك آه، بننصح بكده الحقيقه انا م- مش هيفوتني ان شاء الله في ال- في الحلقه دي ان انا آه، يعني آه، ااكد على كل ام وكل اب آه، م- ما تنسوش آه، آه، انكم آه، تاخدوا ابنائكم في بدايه المرحله الدراسيه آه، لطبيب العيون لعمل فحص مبدئي ما تتجاهلوش اي شكوى للطفل من حيث العين آه، آه، ما يكونش همكم على الطفل انه يبعد عن التلفزيون بس لا ده كونه قرب من التلفزيون ده اداني مؤشر لا اروح و- و- واستكشف واشوف آه، آه، ما وراء هذا الامر آه، آه، ارجوكوا اسمعوا كلام الاطباء الامهات والابهات اللي بي بي بالذات بيلبسوا اطفالهم في سن مبكره نظارات اللي بيطلب منهم عمل تمارين آه، غلق العين ل- لتنشيط عين كسلانه او كده ارجوكم ما تهملوش في ده لان مع مرور الوقت بتنسوا آه، هذا الامر وتتذكروه متاخر يكون العين حصل فيها كسل لا نستطيع ان احنا آه، نتعامل معاه. احنا الحقيقه آه، وكاننا آه، مرينا آه، مرور سريع على آه، آه، آه، الاسباب المؤديه الى ضعف الابصار من حيث انكسار العين او قوه عدسات العين آه، وان شاء الله هيبقى لينا ان شاء الله آه، في ال- في الحلقات قادمه ان شاء الله آه، يعني نظرات ايضا وإش- و- و- واضاءات حول الاسباب الاخرى اللي هي عتمات اللي هي آه، آه، أنزفة اللي هي آه، مشاكل في الشبكية أو في كابل العين آه، الرئيسي اللي هو العصب البصري وكل ده الحقيقة عشان آه، آه، ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويعني نستمتع بنظرنا آه، كما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم و- ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا آه، الحقيقة احنا سعدنا آه، بلقائكم برغم ان احنا افتقدنا الدكتور انور انما ان شاء الله في المرات القادمه آه، نسعد بيكم و- ونتمنى ان شاء الله ان يكون آه، ال- ال- البرنامج اضاف ليكم واضاف لابنائنا وان شاء الله بالصحه والعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الصحة كنز لا